الثاني هو دين التسامح وليس دين عنف ابدا الا اذا استثير المسلمون والا اذا عدا عليهم عاد ان المسلم الله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بان اذا جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله لكن وكل اعداء الاسلام يحاربون الاسلام نحن لسنا ضد احد مهما كانت عرقيته او جنسيته او ديانته بل بالعكس لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ولكن اريد ان اقول للاخ مدير المحطه في الجنيه الامريكيه اذا كان يريد ان ينقل هذا الكلام او لا يريد اقول له ولنا جميعا نحن في مصر بفضل الله عز وجل بلد الاخر وبلد الاسلام وكلام الله في ارضه لا نقل حقدا ولا سوءا ولا نؤمر سوءا باحد ولكن بالعكس ليس عندنا تطرف بل ان التطرف موجود في المجتمع الامريكي نفسه حيث البعد عن تعاليم الله عز وجل وحيث انتشار البطاله وحيث لا تراحم بينهم ولقد راوا وهم يصورون نهضه وحركه المسلمين في اثر الزلزال الذي حدث في مصر الثاني عشر من اكتوبر الماضي راوا كيف هب المسلمون لنصرة اخوانهم كل بما عنده وليست هذه موجودة لا في المجتمع الامريكي ولا في المجتمع الاوروبي بل بالعكس الاسلام هو دين التراحم الاسلام الذي يقول نبينا فيه صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم من بات سبعان وجاره جائع اسلامنا يقول لنا ان امراه دخلت النار في هره حبستها لا هي اطعمتها ولا تركتها تاكل من خشاش الارض اسلامنا يقول لنا انه لا نكره احدا على الدخول في الاسلام الا اذا اراد وليس هذا تشريفا للاسلام ولكن تشريفا لمن يعلن اسلامه فالاسلام يشرف من يدخل فيه ولا يشرف احد الاسلام لان الاسلام شرفه رب العباد سبحانه اريد ان اقول ايضا ان المجتمعات الامريكيه والاوروبيه مجتمعات مليئه بالامراض النفسيه وهناك وان كان عندنا هنا قوادير لأن نأخذ حظنا من لحم أو فراخ أو أي وسائل من السلع التي نأكلها هذا أمر هين وأسهل وأفضل كثيرا من قوادير تقف هناك على العيادات النفسية وعلى مستشفيات الأمراض العقلية لكثرة الجنون والانحراف والشذوذ والبعد عن الخلق والفضيلة والانغماس في بحار الهوى والفاحشة والرذيلة. أريد أن أقول إن مجتمعنا كمجتمع إسلامي مهما تكن فيه من صور سيئة قد يخرج البعض منا فيها عن الإسلام ولكل قاعدة شواذ والنادر لا حكم له أريد أن أقول إن الإسلام هو الذي علم الناس في هذه الدنيا كيف يكون التعامل والذي علم المدنية وهو الذي علم الحضارة إنني أذكر هرقل ملك الروم عندما أرسل إليه هارون الرشيد ساعة تعمل بتنقيط الناس كلما تساقطت قطرا ما كلما تحرك تحرك عقرب الساعة ولا رحل من فوق كرسي عرشه وقال ان هذه الساعة يسكنها شيطان لأن أوروبا في هذا الوقت كانت متخلفة وكان المسلمون هم المتقدمون أريد أن أقول لن تنسى أوروبا ولن تنسى أمريكا أبدا أننا نحن الذين نشرنا الحضارة ونحن الذين نشرنا المدنية ونحن الذين نشرنا التسامح ونحن الذين لم نحتل ارضا ابدا انما اوروبا التي احتلت واذا نقول الاخ الامريكي انتم محتلون لامريكا نفسها لان اصل الامريكان هم الهنود الام ومن زار امريكا سوف يرى ان الهنود الام هم اسوا معيشه في الحياه الامريكيه ولا يقولوا حظهم مع انهم اصحاب الارض الحقيقيه فهم محتلون لا نحن وهم المعتدون لا نحن وهم المتفرقون لا نحن نحن نؤمن بالله الها واحدا ونتبع رسولنا صلى الله عليه وسلم ونتبع قرانا فيه دستورنا فيه كل شيء ما فرط الله فيه من شيء ولو انتم تركتم الهوى ونزعتم الهوى من انفسكم فسوف تدخلون الاسلام باذن الله وليس هذا ببعيد عن الهادي سبحانه وتعالى ثم اريد ان اقول ان كان الاخ الكريم قد غلط لاننا رفضنا ان يدخل غير المسلم الى النفس لان هذه قاعده من قواعد الدين عندنا انما المشركون نجد فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وينطبق على المسجد الحرام كل مسجد يصلى فيه لله رب العالمين لا يدخله الا الموحدون وان كان يريد ان يشعر ان هذه ربما تكون اهانه في حقه اريد ان اقول له وان اهمس في اذنه اقول انني اذا اردت دخول امريكا فلا بد لي من تاثير احصل عليها من السفاره الامريكيه ولا يسمح لي في اي مطار من مطارات امريكا ان اعبر الحاجز الى اي مدينه امريكيه الا من بعد ان احصل على هذه التاثيره وهذه الفيزا اقول له ايضا ان تاثيره الدخول الى بيت الله هي شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله هذا ما اردت ان اقوله للاخوه الكرام اللي جايين يسجلوا فمرحبا بهم في مصر مرحبا بهم في الارض الاوسط مرحبا بهم مع المسلمين الموحدين نحن لا نخاف ابدا من اي اي انسان يسجل لنا في المسجد ويبيع هذا التسجيلات في اي مكان لاننا لسنا بؤر التطرف ولكننا احد بفضل الله عز وجل هذا المسجد من احد اعمده التوحيد في مصر اكثر الله من هذه الاعمده وجعلها مرافقه قويه بفضله وابعد عن مجتمعاتنا كل سوء ان ربنا على ما يشاء قدير. معذره الله في المقدمه ثم ناتي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم اللي بيخلوني اتكلم انا أنا كنت كويس وجاي زي الفل مفيش حاجه لكن انا كلمتين برضه حديث ان شاء الله في درسنا الخامس والعشرين اليوم عن عمرو بن سعيد رضي الله عنه عن ابي شريح انه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البيوت الى مكه ائذن لي ايها الامير احدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح لما شريح رضي الله عنه لقى آه ال- ال- عمرو بن سعيد احد الامراء بيرسل جنود الى مكه يعني قوات امنيه وجنود وضباط الى ارض مكه المقدسه قال له قريش اسمع ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم يوم ان فتح مكه سمعته اذناي ووعاه قلبي يا سلام تبقى تمسك الروايه يقول انا سمعت النبي الهداني عليه الصلاه والسلام ما حدش قاله لي يعني ما بلغوش عن حد انما سمع النبي في اذنيه فروعاه قلبي القلب والعقل تفهموا ما قاله النبي فلم يلك منه حرفا رضي الله عنه من كلام الحبيب المصطفى وابصرته عيناي حين تكلم يعني هو سمع ودانه من بق الحبيب قلبه وعقله وعى المسألة عينيه على فم الحبيب وهو يتحدث يعني هو شاف صوت وصورة بعد أن حمد الله وأثنى عليه بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا فان ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا ان الله قد اذن لرسوله ولم ياذن لكم انما اذن لي فيها ساعه من النهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس وليبلغ الشاهد الغالب صدقت يا سيدي يا رسول الله الحديث رقم 104 هذا الحديث هيخلينا تنتبه صدورنا لأننا سوف نعيش مع رسول الله كان الحديث كله النهارده معيشة يوما بيوم ولحظة بلحظة ونحن نرى الرسول يستعد لفتح مكة صلى الله عليه وسلم ولعل يعني اخونا في محمد اكرمه الله امتعنا بما اسمعنا من سوره الفتح اللهم افتح قلوبنا لفهم كلامك يا رب العالمين وافتح قلوب المسلمين لهدايتك يا اكرم الاكرمين وابعد عنا شياطين الانس والجن وسكن روعاتنا وامن كل مضطرب وخذ بيد كل خائف وسكن كل انسان بعيد عن الطريق واجعل اقدامنا على صراطك المستقيم في الدنيا والاخره انك يا مولانا على ما تشاء قدير. يا رب العالمين. عشان اتكلم عن فتح مكه لابد ان اتحدث قليلا عن مساله الجهاد في الاسلام. وليس بحديث متعمد ولكن يعني ما حدث وانا داخل الى الصلاه جعلني اتحدث في هذا الموضوع. كل الناس واعداء الاسلام بالذات سواء في بلاد الاسلام او خارج بلاد الاسلام لهم كلمه دائما تقال على السنتهم وافواههم ان الاسلام كفر سبيل فلان يسمع دي ولا لا؟ كل واحد يسمع يقعد مع اي واحد غير مسلم او منافق او زنديق او آه يعني عدو للاسلام ولرب الاسلام ولنبي الاسلام ولكتاب المسلمين كانت هذه المقوله على الاسلام. الاسلام انتشر بحد السجن. ولكنك تريد ان تساله سؤال. اوروبا على مدى القرن الماضي كله والقرن السابق ماذا صنعت العالم كله وبالذات في ارض المسلمين ارجع الى سنة 700 ميلادية قريبا شيء قوي النهارده 1000 وكام؟ 1900 لا ده بعيد والله طب ماشي المهم انا عايز يعني في كلمات صغيرة عشان بعد كده ما اضيعش صدوركم بالمسألة عشان ندخل لها نحيا مع قائدنا ومعلمنا صلى الله عليه وسلم كيف كان يربي الصحابة وكيف كان يشهد لمعهم وكيف كان يعلمهم كيفية قضاء حوادثهم أو السلوك في نشر كلام الله ودين الله وشرع الله سبحانه وتعالى لما أغيرت قلوب الأوروبيين من المسلمين جمعوا بيوتهم في تحت ما يسمى الحروب الصليبية وأغاروا على بيت المقدس وقتلوا في يوم واحد يوم واحد سبعين ألف مسلم سبعين ألف مسلم حتى كانت خيولهم تخوض في جرة من الدم فوق أرض بيت المقدس وقالوا اننا جئنا بنصرة المسيح ولتخليص القدس من ايدي المسلمين وعلشان الغصة التي تحدث الانسان عندما يحكي يعني يسمع هذا الحديث يجب ان اضع هذه الصورة القادمة امام صورة اخرى مضيئة على زمن عمر رضي الله عنه ايام عز الاسلام اللهم اعز الاسلام يا رب العالمين اللهم من اراد الاسلام والمسلمين كيدا فاجعل اللهم كيدهم في نحره يا رب العالمين سيدنا عمر ارسل جيوشه الى الشام فلما ارادت دخول فلسطين رفض قساوسه بيت المقدس تسليم مفاتيح المدينه الا لامير المؤمنين شخصيا لو جاء عمر بنفسه هيدور المفاتيح بدون خط لغايه عمر احنا مش ممكن نفتح بيت الضغط التحدي. ارسلوا القوات معاويه بن ابي سفيان ابو عبيده بن الجراح عمرو بن العاص واخد بالك ارسل وكانوا خمسه ارسل خمستهم الى امير المؤمنين بالمدينه الناس دول رفضوا ان ندخل القدس او بيت المقدس الا بحضورك انت وممكن واحد غير سيدنا عمر يقول لك دكوه وكانوا حاضرين ده في مسلمين بيدقوا ارض مسلمين وبلاد مسلمين وقرى مسلمين وفي مسلم بيضرب مسلم وفي مسلم بيعذب مسلم سبحان الله ومن رفع على اخيه حديده فلن يتم رائحه الجنه يوم القيامه وادي بس ومين معاه؟ قال من راى مظلوما يقتل او يضرب ولم يدفع عنه لن يتم رائحه الجنه برضه سيدنا عمر على طول جاهز نفسه وعزم عقد العزم على مغادرة المدينة إلى بيت المقدس. إيه يعني لما ياخذ من بيت الناس بغلتين أو قطنين أو جملين أو ناقتين ويتوكل على الله أو خمسة أو عشرة معاه أو عشرين إيه ده؟ ويعني ومين يكون يحوز معية عمر؟ ها؟ فخر أول إن الواحد يمشي جنب عمر بن الخطاب ده واحد هنا بيشوف بس واحد ربع لتر راح عليه الى شوف الشيخ ده قال انا كف اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واحد بما لا اعلم واحد ده بدا يجي جنب عمر بن الخطاب سيدنا عمر عنده خادم حبيب عليه قوي لصدقه وامانته وتقواه وورعه وده كان المقياس عند عمر مسالم بن عبد الله وده كان من احد المحدثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالث قال له نعم قال له الى بيت المقدس الثاني ما الجهد يا امير المؤمنين؟ انا جمرة ماء وقصيرات قدس وبعض من الملح عشان الملح يعور الايه؟ العرب الله يسلمك صحراء بقى وصفر بقى شوف من المدينة للقدس قد ايه؟ صارت القدس ثلاث اربع ساعات خدوا دابة في الرحلة فكان النبي يتكلم عشان يسمع له كلمتين توبيخ خايف يقول هو ايه يعني طب نعمل ايه دي؟ ده السكه طويله يعني ايه يعني طب بتحبكوها ليه؟ حرام يعني ها؟ ما يقدرش الثاني يقول كده لانه تلميذ رسول الله خرج مع امير المؤمنين عمر فلما خرجوا من حدود المدينه على بعض العوادي كده قال له يا سالم تسائل نفسك كيف نركب هذه؟ هقف عليك السكه بقى عشان بدل بتوع طبعا مع خمس اجسام قالوا طب احنا الاثنين بسن المدينه لسه ما تعبناش طب بعد كده ها؟ يا سالم لتركب انت وانت انا واصبحك جزءا من القران وبعدين اخلص الجزء تنزل انا اركب تسمع لي الجزء الثاني مع قراءه الذكر شوف الناس مع عمر بن الخطاب يجيب ايه؟ سر هذا المنطق الى ان صاره من ايه؟ من تحصيل القران من تفسير القران ده منطقه الجزء وده منطقه الجزء على مراحل الدابه تهدف يريح شويه يمشي شويه قال له كام كم بقي على بيت المقدس تحافظ المسافات قال له بقيت مراحل ثلاث ثلاث مراحل مقسمها معروف ثلاث جنب ليه؟ ثلاث استراحات قال له لنرح الدابة في الثلث الأول الثلث الثاني يا ريت الأمر الأمريكي بيكون بيستخدم العظمة دي ها يقدر في يعمل الحتة دي المهم فأراح الكفر في الثلث الأول وسيدنا عمر عشان يعني أكبر كلمة للإنسان قال أنا بقى هركب الثلث الثاني ده الاتفاق وبعدين قال النعمة الصاحب مش واحد صاحبك انت ما حد يخليك والعياذ بالله تكره روحك اه يجي الثلث الثالث اركب يا سالم ركب اقترب الحدود بيت المقدس فكان قال يا امير المؤمنين تعالى بقى قالوا ليه؟ قالوا ليه؟ قالوا ليه؟ ليه ما أكثر؟ خلاص يا امير المؤمنين قد اقتربنا ها اني ارى سوادا امام في بل الناس مقتربين وفي يعني مستعدين للاستقبال يعني يوافق ده هنقول المؤمنين جد قال يا سالم والله لا تنزل ولا ارقى ما انا باغنى من فضل الله منك انا مش سامع فضل الله عنك على زي ما انت انا برضه الله ذاكره اتريد ان تاخذ من نصيبي يوم القيامه فصالح يعني نفع انت قوي والمؤمن كيف حسن قد فحصل لك ولك حسن رضوان الله عليه اقسم على ذلك ان يبقى كما هو القوات الخمسه بتوع المسلمين الصحابه عارفين عمر القبائل ال 11 اللي واقفين ما يعرفوش عمر راح يتكلموا على مين؟ على الرأس ده طبيعي لو ده طبعا يا اخي ما ده يعني لو متعودين ها؟ ها. فكان يقول له امير المؤمنين اه اه ها هو امير المؤمنين مكان يا سلام المهم قبل ما يوصل لهم في برج الطين ممكن سيدنا عمر يعدي من يعدي من جنبها ويوصل لهم ممكن يعدي يعني جنبها ارض كافه راح سيدنا عمر مخوف بجد فعند طالع لهم مجنون وفي طين وعلى اخترت ان يا امير المؤمنين اتخوض في بركة من الطين في يوم اعز الله فيه الاسلام قال يا معاوية كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام فان ادعينا العزة في غير الاسلام اذلنا الله العزة بالاسلام مش تفصيل ولا مرسل فكذب كبير القساوسة او كبير الاساسة كذب قال بالروح القدوس قرأنا في كتبنا المقدسة ان من يفتح بيت المقدس حاكم موحد عادل في ثوبه سبع عشرة رقعة يمشي على الارض وغلامه رامي فعد الاساتذه الرقعه اللي في ثوب عمر فوجدوها 17 رقعه. يبقى هي مش منظره ولا مساله يعني نوع وتكلم عمر رضي الله عنه مفاتيح بيت المقدس وكتب العهد العمري واخطر من اخطر بنود انا مش فاكر المقنعه عشان ادخل بعد كده على مساله فتح مكه عشان من يعني ما يعني الاحداث ما تاخدناش بعيد البند المرأة في العهد العمري لأهل إلياء إلياء ده أهل بيت المقدس يعني ألا يسافرهم أو لا يسكن معهم أحد من اليهود مش يهود يقعد في بيت المقدس يعني إسرائيل عايزة تنقل ها العاصمة من تل أبيب للقدس لأن هو بيقول مفيش يهود واحد يسكن في المدينة المقدسة لا بيحط على المسلمين الموحدين وعلى النصارى المسلمين طالما انهم لا يعتدوا على المسلمين رابعا لها صلاة العصر وعمر رضي الله عنه يتفقد كنيسة من الكنائس فكنيسة تقول تكون الكنيسة دي أهلها المؤمنين أصحاب الدعاء دخل فصل فيها العصر ألف راح طلع على الجنب وصلى الدعاء في كتير المبرمجين علماء الصوفية يقول لك ايه؟ شوف عمر موجود يصلي الكنيسة أحسن حد يجي ويعبدها ويقول عمر صلى هنا. ها؟ بس بتوع التربية بتوع الأحداث يحبوا يقصوا زي ما عايزين. قد يكون صح عن عمر انه قال اصلي هنا كي لا ياتي احد ويقول ان عمر صلى هنا، لكن هناك ثلاثه اماكن لا يباح المسلم ان يصلي فيها. كنيسة المقبرة الحمام الأقوال الحمام يصلي في القبور ده كلام رسول الله اللي احنا بنقلده فإن عمر كتب أكبر عهد أو بند في هذه الاتفاقية المبرمجة إلى أهل القدس اللي مفيش يهود ولا وخرج اليهود من بيت المقدس وهناك بعد سبعة قرون من هذا الأمر جاءت فلول الصليبيين أو فلول الأوروبيين الحاقدين واحتلوا بيت المقدس وقعدوا فيه 90 سنه الى ان قلب الله الرجل المسلم الكردي الصالح العربي الغيور ثم حد حتى كردي مسلم مالناش دعوه احنا عرب هو مسلم واحد وصلاح الدين الايوبي وفي الصين حرر بيت المقدس وظلت القدس في ايدي المسلمين لغايه سنه 67 شفت احنا ضيعنا قد ايه الجيل بتاعنا ربنا يحاسبه ازاي؟ اه ترى كده فاذا العداء ليس عند المسلمين العداء في دم الاوروبيين ده العداء في دمهم فرنسا احتلت الجزائر 130 سنه وايطاليا كذلك احتلت ليبيا وشوفوا عمل ايه في المجاهدين المسلمين الليبيين وقائدهم علي الصالح عمر المختار رحمه الله شوف عملوا فيهم ايه شوف فرنسا احتلت المغرب العربي العربي وعملت ايه وانجلترا احتلت مصر وبعدين شوف الشام والعراق كله قد احتل واخذت خيرانه واحتل العالم كله وكانت المملكه المتحده البريطانيه تسمى المملكه التي لا تغيب عنها الشمس ولما كان الشعوب بتطالب بالاستقلال كانوا بيثوروا اللي هم النهارده بيطالبوا يقول لك الحقوق والمسلمين اصلا متطرفين لا والله التطرف كله تطرف في اوروبا وفي امريكا بانهم يعتدوا على الحرمات وللاسف الشديد اذكر للاسف يعني الست بتاعتهم الممثله اللي هي ماسكه جمعيه الرفق بالحياه فابريدين بارتو كانت سنه 87 جالها انهيار عصبي ونقلوها على المستشفى ولما بيسالوها بعد ما فاقت انت ليه جالك الانهيار العصبي؟ قالت اصل العصافير اللي عايشه في لبنان بتموت من كثره اطلاق الفتاه والطوارئ. اما المسلمين اللي بيتبعهم ما بيقولهاش انهيار عصبي ده بالفوائد. سبحان الله. شوف شوف العداء الاسلام. انهارا عصبيا عشان العصافير. لكن المسلمين اللي بيتبعهم ها في البوسنة والهرسك وفي أي مكان في العالم والصوماليين الأطفال اللي بيموتوا جوعا دي ما تمشي ولا شعر عندها أين التطرف إذا؟ ها؟ وأين الكراهية إذا؟ وأين الفقر إذا؟ والله إن العالم قد خسر خسرانا مبينا من خطاب المسلمين وبعدهم عن تعاليم كتابهم وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الإسلام لم يتجه بالسيف أبدا أبدا لكن لا يسلم المسلمون سيوفهم او حرامهم الا اذا راينا من يمنع وصول كلمه الله الى عباد الله شرع الجهاد بهذا ليه النبي حرام صلى الله عليه وسلم الناس اما تدخل في دين الله او تدفع الجزيه وتعمل الصلح مع المسلمين او السجن وتعالوا الى فتح مكه لان نطبق هذا الكلام عمليا رحمه الله فتح مكه سبقته حادثة هامة وخطيرة عشان تاريخ الإسلام للأسف كثير مننا مش في دماغه واحنا لما نستعيد تاريخ الإسلام ونحفظه يبقى نحافظ على مستواتنا نحافظ على العقيدة بتاعتنا اللي ربنا تعالى أبانا احنا الجيل اللي موجود ده مسؤول مسؤولية تامة عن الحفاظ عن الاستسلام حفاظا حقيقيا ونحن الغاية حتى يتسلم الجيل الذي بعده صحيح قد لا نرى نصر الإسلام واضحا في عصرنا قال لنا لكن الله عز وجل له في خلقه شؤون وسنن الله لا تتبدل ولا تتغير في الكون وانما نصر الله ات باذن الله لا محاله اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين يا رب العالمين. قبل فتح مكه في العام الثامن من الهجره كان هناك صلح الحديبيه وصلح الحديبيه الكلام فيه مهم جدا لأن هو مترتب عليه فتح مكة وهناخد دروس عامة ودروس خاصة من صلح الحديبية ومن فتح مكة. أولا أراد الرسول أن يعتذر صلى الله عليه وسلم بعد سنوات وحسيته مكة وطبعا الإنسان يحب أربعة ويحب وطنه ويقال إن نبي الله سليمان قال للنفس قال له الصخر يوما ما يا ناس نعم يا نبي الله قال له اريد اجمل مكان اتم فيه هواء عايز اجمل مكان انت ايه؟ عايز فوق بتقدر تعمل ايه؟ بتتعرف فوق وتقدر تقول لنا احسن مكان فين؟ نعمل السياحه يعني فاهم انت؟ المهم فهو خد وعاد يا نبي الله نعم وجدت اجمل مكان اذا تخلي حتى تعرف اجمل مكان اللي الناس راح تكلم فيه اول راح سيدنا سليمان يجي شجره قديمه او عتيقه عليها طيور يعني معتقه في السن وتحتها بحيره من ماء آسن ماء رطب ولقيت العفونه وورق الشجر طالع من البركه دي مفيش هوا ولا حاجه خلاص الناس كده قال له هذا اجمل مكان قال له نعم يا نبي الله هذا هو المكان الذي نشأت فيه وولدت إذا أنا مكان بتاع مكان ها أنا مكان بالنسبة للناس مكان ثلاث زي في حاجة تتجمع كده الواحد يحب الإيه حتى يقال يعني أن بعض العلماء كانوا يقولوا أن المريض المريض اللي مرضه يعني صار وحارب اطباءه فيه يقول لك خدوه للبلد اللي نشأ فيها التربه اللي اتولد فيها قعدوه اسبوع يحدث الشفاء ان شاء الله ها ها آه، واحد يقول لك شيخ الحكم دون غريب لا ده سمعت رايي ده كان كده على والجراحه ها والامام القرطبي الله يرضى عليه لما كان يقول راي زي كده عشان يرفع ال- ال- التفسير علينا وعليه يقول ايه؟ ليست هذه من حصانه العلم وانما هذه من ملح التفسير. اه يعني لما تبقى حقيقه ايه؟ علميه. ما انت من كتر الزن عليا انا هبتدي اطلع احكام غريبه لا ما انت ما تقولش. ها؟ عارف المثل اللي قالته جد وجدك بيقولوا ايه؟ اللوح قال للمسمار 30 قال له لو شفت الدقه اللي على دماغي كنت عرفتني لحد يا جدع قال له ولا في النار بتجري عليك كلمه الموضوع الفايق كلمه الحرام طب واحد يقول لك ولا واحد يقول لك ما تعملنا موضوع عن السياحه سياحه اليد يقول لك انت تبقى ولا حاجه وعايز الله طلب يعني طب ليه يا جميل ما تصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام أراد الرسول أن يعتمر وكانت أرض مكة بالنسبة إليه أغلى أرض كان هو في الهجرة مهاجر من مكة للمدينة سيدنا بكر يقول رأيته قد التفت إلى مكة وذرفت عيناه بالدموع وقال تعلمين والله يا مكة أنك أحب بلاد الله إلي ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت من فيه ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله قال لا لا نقدر هذا فذهب مع الصحابة وساقوا الهدي وهناك على بعد 12 كيلو من مكة توقفوا ومنع في مكة يا اخواننا يا قريش احنا جايين نعتمر بنستأذن بس من باب الأدب راحوا بعثوا له سهيل بن عمرو أحد يعني آه، دهاة السياسة في قريش لأن ال- السياسة في قريش كان فيهم كم واحد كده يعني يجيب له الحوار ويجيب السياسة السياسة بالإهانات برضه وكان آه، الشيخ محمد عمرو رحمه الله يقول لعن الله السياسة وساسة ويسوس ومسوس كان يقرأ الكلمة نفسها الفلانة دي على ال- يعني ما في داعي بلاش السياسة خليك انت في ايه؟ في السياسة بتاعتنا خلي بالك فبعدين سهيل بن عمرو قال يا محمد عليه الصلاه والسلام قريش ترفض ان تدخل اليها احنا خلاص تخيل انت 400 تقريبا و70 كيلو فوق 12 كيلو خلاص يعني بينه وبين مكه مسيره ساعه ويمنع ابو الحل قال الحل لما بترجع السنه ونعمل بنوك مصر وتبقى ترجع بقى ايه من- من قابل السنه الجايه. هل نعمل بدون صلح؟ تعالى علي بن ابي طالب وكان احد سلبة الوحي هو الكذب عليه نصوص المعاهده. قال الرسول يملي عليا اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. سئل ابن عمرو قال انا لا اعرف لا الرحمن ولا الرحيم. انا مسلم انا طب انت ماذا تريد؟ اكتب باسمك اللهم فان الحديث سيد حسن وعليه انها اكتب باسمك اللهم هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو سيدنا علي قال سهيل لو اني اعلم تعلم انك رسول الله ما قبل الله يعني عايز ايه؟ قل هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله شوف الناس في السياسه بقى كلمه في قرار كده الشباب ايه لغايه النهارده بيفكروا كلمه الارض ها؟ قال لك ترى هو القرار الانجليزي ال- الارض ولا الارض؟ الوزن والمعتدل عن الارض التي احتلها او عن الارض التي احتلها عليه لغايه النهارده مش ولا يفكروا بتقول الاعلى وضع الارض خلاص المهم فالجواب سبحانه قال لا انا لو اعلم انك رسول الله ما قتلت فهذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله عليه قال نعم يا رسول قال له يا رسول الله قال والله لا انت رسول الله ايه اللي دي؟ طب ازاي صح ده؟ سيدنا الخليل راح راسه مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ها؟ الكلمه ها؟ ما- هو محمد بن عبد الله ها وبعدين المنافقين لهم عشان يشهدوا انه رسول الله قال والله اعلم انك ايه لا تقول والله يشهدون المنافقين لكن انا المساله لا تقدم شهادتهم او عدم شهادتهم ها؟ لا تقدم ولا تؤخر صح ولا لا؟ مجرد الاعراب الشرك اللي بيقول يا محمد اعطني لا لله لا من مالك ولا من مال ابيك يا حضرتك الله الله الله الله سبحان الله سيدنا الرسول حنين قد ايه انت عارف السماء واحد الراجل من جلابيته جاب وعربيه استنفع ازاي انت بتتجرع على ربنا يا عمر اسكت تعالى يا عمر واخده هو بقى يا عايز عندنا حول عندنا خد ادي كل اللي عندنا رضيت يا عم رضيت يا اخ العرب قال له رضيت يا محمد قال له هذه بيني وبينك اخرج سعى من رضاك رضاك عني امام صحابتك الرسول عايز يحرر قلوب بعضها قال الناس جايه منك من كلمتك اللي انت بتقول اعطوني من مال الله يا إله. دي كلمه يعني انا مسامح وراك بس لسه الصحابه عايزين يخلوك برضه قال يا صحابه محمد قالوا نعم يا عرب قال نعم قال اني رضيت عن محمد يا خلاص انت اللي بطل هذا مرضك يا عم بس الرسول حنين يا سلام لو نتاسى بخلق رسول الله ها أو أحيانا المرأة تحب تفكر بيك سنة الحديث يقول لك أنت زوجها وهو غضبان عليها ذلك الملائكة تلعبها تضرب تضرب عليك تضرب عليك تضرب عليك لغاية ما إيه عاملة زي المصوار بتاع ال- اللوح ها؟ حضرتك يعني سلمت وبعدين سبحان الله في الآخر بعد ما تشوف الجارة توكلت خلاص أنت المحروق راضي عني يا خبر أبيض المهم خلينا مع سعيد بن عبد الله أشهد فروح الجروب عن الصلح ده أولا كان أن تتوقف الحرب بين المسلمين وبين قريش عشر سنوات كل فرق يتم له البلد الثاني عجيب من جاء من المسلمين مرتدا إلى قريش لا تعيده قريش إلى المسلمين ومن جاء من المشركين مسلما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الله ورسوله لا يعيدون المسلمين المسلمون يجب ان يعيده المسلمون يا خلاص خلي بالك من ال- إيه الظاهر الامر ايه؟ انه كده اتفاق- ده ده- ده- ده بنود مش اتفاقيه دي اتفاقيه من طرف واحد يعني المسلم اللي يروح مرتد قريش هترجعوه والمرتد الكافر اللي يجي مسلم الرسول يرجعه كتب المنزل من الثلاثة ده هو لسه بيتكلم وجاء أهل سهيل بن عمرو معلنا إسلامه بين يدي رسول الله لسه ال- ال- ال- الورق آه، الورق ده كبير قال له يا سهيل ده خطب عايز يشوف محمد ها قال ارجع اليهم قال له يا رسول الله يقتلوني في ديني قال وانا ومحمد لا يخيس بعبد ابدا لا سيدنا عمر قاعد حاضر الجنود المعاهده وقادر يتحرك قال يا رسول الله عدم نهض الجاليه في ديننا احنا نهض ايه؟ الله لولا قال يا عمر اسكت انا رسول الله ولن يخزي لله ابدا سيدنا عمر الكلام برضه مش قادر راح خارج من الخيمه على باب الخيمه عرف ابو بكر هل يا ابا بكر ابو بكر سمع الكلام اللي بعده يا ابا بكر لما نربط بالنية ونعطيه في ديننا قال يا عمر اسكت انه رسول الله ولم يخزيه الله ابدا هذا يقصد بخير ها الله لو كان هذا فقد عليه وبعدين سهيل بن عمرو رجع لقريش بعد اسلام وابرام المعاهده الرسول قال لهم خلاص بقى الحرب هذا وتحللوا من الاحرام واحلقوا او قصروا وانتهى الامر طبعا الصحابه قال هو احنا هو احنا خفنا ولا صحينا بالصفا والمروه هنحلى على ايه ونذبح الهدي على ايه يا فرق دخل الرسول الى خيمه ام سلمه رضي الله عنها يا سلام يا سلام لما الست تبقى نعم الناصح ونعم الامين يا سلام لما الست بتاعتك تبقى حنين عليك وقلبها عليك مش قلب عليك لا قلبها عليك هي حاجه خانقه ولو مستلقى لا يا سيدنا الحبيب متغير اللون ما لك يا رسول الله الاخاف على صحابته هو خايف عليهم خايف عليهم من ايه؟ من ان يحصل عصيان والعصيان لرسول الله عصيان لله بس هم قبلهم وتفكيرهم ان لازم يحدث التحلل بعد الاحتمال التحليات هيحدث تحلل قبل هو في الرسول بس الرسول بيقول كده شوفوا مستلقى بقى لو واحده مرات مرات المدير ولا رئيسها وتقول لها اسكت ده هم النهارده عملوا اضراب ده يلا هات الجو هتلاقي الامن مكان اتصل بالست مرجان ها ها لكن لكن السيده الصالحه المؤمنه تهد جزء لكن انت داخل جاير هي تكون بتعمل قانون مش قصه على البنزين فبريك يلا يديها وقع لا فسبحان الله قالت يا رسول الله اخرج فاحلق لا تزور البيت الحرام دخل بنو بكر في الحرم مع أربعة من كبار قريش ملثمين وقتلوا داخل الحرم 23 راجل من خزاعة حزب رسول الله على فوق قريش اجتمعت اجتماع في دار الندوة طارئ للمجلس الأعلى القرشي ها نعمل إيه؟ قالوا الحقوا أوام احسن كده احنا يبقى ال- ال- المعاهدة بطلة هذا من- احنا المهم ان ايه تمتنع الحرب بين المسلمين وبين قريش كام سنة 10 سنة ولسه كانوا مع الست سنة ولا سنتين وانتوا على طول واحد جماعة من تبع وقتلوا جماعة من تبع ال- ال- المسلمين طب الحل ايه؟ قالوا احنا لازم نوفد واحد له مكانة يتفاوض مع المسلمين تحت قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن إيه نعمل نشوف حل لهذا الموضوع. مين نختار مين نختار مين؟ قالوا رئيس النزاعين قريش. شخصيا يعني يوضع على أعلى مستوى. أبو سفيان. المهم. أبو سفيان غزا السيرة إلى المدينة الألحق قبل الرسول ما إيه؟ ما يوصلوا الخبر لأن لو وصلوا الخبر وقرر قرار مش هيرجع فيه. كان وفد من خزاعة وصلوا قبل أبي سفيان وهم خارجين من المدينة قابلهم أبو سفيان فشك أن يكون قبل الرسول هو رجل تحت يد. من من القوم؟ قالوا نحن قوم من البادية قال أما معكم من رطب أو تمر أو عجوة من رطب وتمر وعجوة المدينة فإن فيها شفاء في ال- ال- الفتاة بقى بتاع الشفاه عندكوش عندكوش شوية آه، ما اعرفش شوية بلح ولا رطب من بتاع ال- النحل بتاع المدينة ده نحل يعني كل شتاء قالوا لا شكوى اللي مش راضيين يديله إجابة برضه ممثلين البلد بتوع السياسة برضه حتى بتوع السياسة دول ما يدوكوش ولا إجابة صح يطلع وزير الخارجية من دول يعملوا معاه حديث صح إياك تاخد منه كلمة تفهم منه حاجة جاتك الخطابات دلت عليه على خير ما يرام طب يعني التفقه على على كل البنود الم- ال- ال- ال- المطلقة هي ايه بالظبط؟ والله ده هينزل في جدول الاعمال اللي هو ايه؟ هو اللجنه التحضيريه التحرير المهم ده المهم على السلامه السلام عليكم ففتح ابوش عبد وفتح ابوش ابو سفيان مش اي حد راح لف من وراه واخد شويه بعر من بعر الايه؟ ال- ال- الابل بتاعتها وفرشها كده لقي فيها نوى وعرف ان النوى ده من نوى بلح المدينه الا وصل القوم الى محمد الليل من هناك الان بقى لما هم وصلوا هناك يبقى هم شحنوا المسلمين ضدنا والحكايه مش منقطه اروح على فين اروح على فين احسن مكان اروحه اروح عند ام حبيبه من هي بنته ومن هي زوج رسول الله سيدة رملة أم حبيبة كان مات زوجها في الحبشة وهما في الهجرة الأولى فالرسول راح بعت لأبي- لجعفر بن أبي طالب خلاه وكيل عنه في تزويجه لبنت أبي سفيان وصارت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رحبت بأبيها زي من طول رحلة من مكة للمدينة فده يقعد على الفراش بتاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم راح سيدة أم حبيبة تصوت الفرشة إيه ده؟ أجلس على الأرض يا ابنتي؟ قالت نعم يا أبتاه إن شئت إنك نجس وهذا فراش رسول الله. الدين الدين نمرة واحد ونمرة اثنين ونمرة عشرة ونمرة ألف ونمرة مليون الأول والآخر. ما ينفعش النجس يقعد على ولو كان أبوها. هنا بقى مش مسألة سر بقى. هنا بقى العظمة بتاعت الإيمان. ابن سيدنا ابو بكر لما اسلم وكان في بدر مشركا لم يكن مشركا في بدر فبعد ان اسلم قال لابي بكر والله يا ابتي كنت اراك في بدر فاحييت عنك يعني ايه؟ هذا يا بطل انا ابوك ها؟ قال ابو بكر وانا لو- لو رايتك لقتلتك في فرق بين الايمان يعني الحنان بتاع الابن ناحيه الاب اكثر ولا حنان الاب ناحيه الابن؟ الاب ناحيه الابن لكن الايمان هو اللي يطور التعامل يقول له انا لو شفتك كنت هسألك. سبحان الله قال الله يا ام حبيبه جئت استشفع به لرسول الله او لمحمد ان يمد مده الصلح بينه وبيننا قالت انا لست اهلا لذلك للدعوه انا رحت لمين؟ اروح لابو بكر راح لابي بكر يا ابا بكر اريد ان تشفع لي عند محمد صلى الله عليه وسلم انا يعني بقول لك النص اللي على لسان الاسلام عشان يبقى يعني دايما ال- ال- الفيديو ده عندنا صوت وصوره هو برضه نفس القضيه ايه ال- ال- بحاول احل الصوت والصوره عشان نبقى عايزين في الجو شوف ال- شوف ال- المصاعب التي واجهها المسلمون ورسول الله صلى الله عليه وسلم الحكايه وصفه سهله كده قال ابو بكر ليس لي قبل بهذا لا اروح لمين اروح لمين اروح لعمر يا ابن الخطاب قالوا نعم الله متخيل يمكن سيدنا عمر قالوا نعم ازاي انا ما قال اريد ان تشفع لي عند عند محمد لكي يطيل مده الصلح بيننا وبينه قال يا ابا سفيان لو رايت الذره الذره اللي هي ذرات الهواء دي يعني اللي تقاتلكم لساعدتها يعني لو لقيت حريقه بتولع هحط فيها حزبتين ده منطقه كراهيه الكفر واكله انا لو لقيت الذر شوف الذر بيحاربوا اصلا بالذر قال الله لمين لمين لمين لعثمان بن عفان يا عثمان انت كبراء الصحابه و و و ولك مكان المطلوب قالوا لا الا دي فاضل مين؟ فاضل علي بن ابي طالب يا علي دخل لي السيده فاطمه قعد مع سيدنا علي والحسن والحسين بيلعبوا قالوا مصلحه بقى قعد يلعب في الحسن شويه وفي الحسين شويه ها ها بيرقق اجل قدام لكن على مين؟ ها؟ يا علي قال له لا يا علي لا تنسى نحن ابناء عمومه وكان ابوك صديقا لي ده بيحان القلب يعني ما تنساش برضه يعني الحكايه ما تنصحش قوي كده قال يا ابا سفيان لا املك هذا قال يا فاطمه يا بنت محمد اخر ورقه بقى يلعب فيها ما ما فيش الا كده السعي عند ابيك ان يطيل فتره الصبح قالت لا قال اجعلني احد الطفلين يشفع عند جده حتى من الولدين دول يروح لجده ويقول له يا جدي يعني برضه لان انا عارف ما عدتش وما قال ايبدو هذان طفلان ليس هذا من شانهما فمالك انت اشتغل بقى شغل انت مالك ولا دعايات يأس في هذه الآونة كان عمرو بن سالم أحد الصحابة وأحد بني خزاعة كان أسرع ثاني يوم الحادثة ووصل للمدينة سريعا ودخل إلى المسجد النبوي وخطب أمام الرسول خطبة ينبئه بما حدث أن قريشا قد أخلفوه الموعد وقتلوهم ركعا وسجدا تنصر نصرت نصرا عزيزا معتدا إلى آخر الإيه أبيات الجميلة اللي قالها فقام الرسول يلملم عباءته ويقول لا نصر ان لم انصر كعب بن ثابت او عمرو بن ثابت لا نصر ان لم انصر خلاص يبقى اذا نذير ان فيه هنا ايه وقفه او رد فعل خلاص راح دخل الى السيده عائشه يا عائشه رجع الاسلام طبعا خال الوفاق بخطه اسرائيل يا عائشة تهدي لي زادا إلى أين يا رسول الله؟ قال إلى ما شاء الله شوف كده عائشة ما لهاش أنا بقى حكمت لما تحب تقول الخبر قولوا لمراتك بس تقول لها وعقول مراتك تروح لحماتك ولا بقول لك ايه ده استأمني استحيل بالله بس اوعى تقولي المهم إيه؟ تلاقي واحد في الشغل صاحبك سمع ان رقم 100 يجي يقول لك نفس السر بس اوعى تقول يقول له انا اللي قلبه وبعدين اذا كنت انت مش قادر تشيل سرك في حد غيرك هيشيله اذا كان السر بتاعك تقيل عليك من باب اولى هو اثقل على غيرك صح ولا لا؟ ولذلك قال المؤمن مع المؤمن في سره كالقبر اللي يدخل القبر يفكر أم لازم لما اخوك يستودعك سر يبقى كأن دفنت واحد قبر الشك كان خلاص المهم دخل ابو بكر يزور السيدة عائشة فوجدها تجهز رحل رسول الله يا عائشة نعم يا أبت أيريد الرسول غزوا؟ قرار مفاجئ قالت والله يا أبت لا أدري لا أنا عرفت ولا حتى أنا عرفت مطرح فين أنا فقال يا أبا بكر إن الله أمرني أن أفتح مكة ولكن لا تخبر أحدا أبدا ولا واحد وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة في عشرة آلاف تسعة آلاف تسعمية تسعة وتسعين صحابي ما يعرفوش هو رايح فين لغاية ما وصلوا لحدود مكة ما عدا أبو بكر. أحد أبدا إلا أن أحد الصحابة من من حضروا بدرا ويسمى حافظ بن أبي بلتعة بدري والبدريين دول أول الناس دخولا إلى الجنة إن شاء الله الله معصومنا في زمراتنا يا رب خاف شم خبر كده وشاف أن الرسول هيروح مكة ويستجح راح بعت رسالة مع امرأة مسلمة تسمى سارة قال لها الرسالة دي تعطيها لزهير بن عمرو او ابو سفيان او عتبة بن ابي جهل كتب في الرسالة ان الرسول ينوي غزو مكة فانتبهوا وبعدين الرسول امر عمر بن الخطاب ان يقبض على اي انسان يخرج من المدينة يعني اغلق كل الطرقات المؤدية من المدينة الى مكة بحيث ان مفيش اي حد يوصل خبر ان الرسول في حالة تعبئة للجيش المسلم امن الطرقات كلها وخلى على رأس هذا التأمين وهذه السرية القطاعية عمر شخصيا ابن الخطاب اي حد وسيدنا عمر مش عايز توصيه اه انت رايح فين؟ تعال لقطه كده من السكه السيدات الولاد عين الغلابه ساعتين من كتر الفول عندهم قاعد قاعد في العربيه اللي بتقول لك السياره المتحركه يا ابني ده اللي ينفخ فيه الطير المهم يامن الطريق اللهم امنا في اوطاننا يا رب الست عارفه ان عمر بن الخطاب عيونه اصبحت في كل الطرقات الموديه فسلكت طريقا من بين الجبال وخرجت عند ذي الحليفه اللي هي حاليا عند ابي علي الحته اللي بنحرم فيها من ايه من المدينه يعني لو خرجنا الى عند المدينه وعايز يروح حتى ان شاء الله يبقى ايه بيحرم في هذا المكان يعني راح جاب علي بن ابي طالب سيدنا الحبيب والزبير بن العوام يا علي يا زبير قال له نعم قال له هناك امراه معها رسالة هي لا تدري ما فيها جبريل هرف علي وقال معها انباء اهل مكة بانك سوف تفتتحها طبعا الله انا استخبارات بقى على اعلى مستوى لا تقول لي استشعار عن قرب ولا استشعار عن قرب ولا بيخسر ولا بيخسر ولسه كانوا بقى الخميس لا تنساه احنا خلاص احنا لا عندنا حاجه ولا نص ساعه وثلاث سلاسل ورا بعض خد عندك ولا نطق نطق ده بيطق ربنا يهديك المهم المهم سيدنا علي وسيدنا الزبير لحقوا الست عند ابي علي سيدنا ابي الى اي؟ اتوم الى مكه لما؟ ازور اهلي سيدنا علي قال لها اخرجي الرساله التي معك ما معي رساله قال لها ان لم تخرجيها لأكشفنك يعني هفتشك تفتيش ذات جوال الواد اللي على باب الجامعة يفتش لها المعقبة احنا واحد بنت وما اكثرهن والله موظفة اوضة جوه ما تزعليش ان واحد عايز يتغطى وشها من الولاد البنات ايه اللي بزعلك انت؟ ايه اللي بزعلك؟ هتبص المهم خلينا احنا في ابيض على عبد فلما رأت تصميم الكلام قالت انظر بعيدا عشان هات الشعر وكانت مسلمه شوف المسلمه برضه حريصه تنبص بعيدا اتاري هي حاطه الرساله وعامل عليها الصفيره أيوة. قال الواقدي في المغازي وربطت عليها جديلتها الجديله اللي هي ايه؟ الضفيره راح تطلع لهم الرساله الرسول ما مرغبش انه يقوم على السجن لان السجن ما تعرفش الرساله فيها ايه وده الكلام ده بتاع جبريل لرسول الله المهم الرساله ايه؟ اتخذ منها ونادى مناد من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الانحاء المحيطه بالمدينه لجميع القبائل من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل رمضان الا وهو في المدينه الكلام ده كان في اخر شعبان مفيش مسلم مؤمن بالله لازم يحضر اول رمضان في مدينة رسول الله اللي سمع الناس كله جاي بالسلاح بتاعه وجاي بس ما يعرفوش هم رايحين فين كل اللي يسأله بقى إلى أين يا رسول الله؟ قلت إلى ما شاء الله إجابة لما إلى الحتة اللي ربنا هكذا والصحابة ما كانوش لاحقين في السؤال على رسول الله أدب عالي أدبهم به خير مؤدب صلى الله عليه وسلم خير مربي وخير معلم صلى الله عليه وسلم وتحرك الجيش المسلم في يوم عشر رمضان من المدينة كل شوية يستريحوا وتنضم إليهم قبائل المسلمين الموحدين في الطريق طريق في الطريق اشتمل العدد عشر ثلاث راح الرسول مقسمهم بقى ألوية جماعة تحت قيادة سعد بن عبادة رضي الله عنه وجماعة تحت قيادة أسيد بن الحبيش عن الأنصار والفرسان القرشيين ال 800 تحت قيادة خالد بن الوليد وسرب كان ومجموعة ثانية تحت قيادة سعد بن أبي وقاص فرقة أخرى تحت قيادة زبير بن العوام وأمر على المدينة واحد يصلي بهم صلوات الجماعة ويقضي بينهم ويصلح ما بينهم إلى أن يعود وهو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، كنا بنتكلم عليه في إيه؟ الاثنين اللي فات، شوفوا الله شوف ده اسمه نائب رسول الله يا سلام في المسجد الحب في المدينه ها السيد عبد الله قال اه شفت بقى انا بقى المهم خلينا ايه في طريقنا الان الى مكه ان شاء الله فتحرك الجيش المسلم وكل الناس بتسال في الطريق الى اين؟ والله ما احنا عارفين احنا رايحين غطفان ولا رايحين عند هوازن ولا رايحين قناة ولا رايحين نجد ولا رايحين مكه لا ندري حتى يعرف يعلم لا احد يعلم من الاقارب كله في هذه الآونة وقبل أن يصل إلى ال- ال- الحديبية استراح الجيش المسلم والتقى الرسول بعم العباس وكان خارجا من مكة يقصد المدينة معلنا إسلامه لله ولرسوله كانت فرحة لرسول الله في جميع مصر فأول ما سيدنا العباس التقى بابن أخيه شوف العباس بقى وأدبه أول ما قابلوه وأسلم فجماعة لسه داخلين في الدين جديد ما يعرفوش قالوا يا عباس قالوا لهم نعم أنت عم رسول الله أنا عم أشير العم الباقي الرحيم من أعلام العشرة قالوا أأنت الأكبر أم رسول الله؟ الرسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني ولكني ولدت قبله من طبعا من قال البيت بقى بالرافة لو واحد حالات انا اكبر طبعا ازاي ده بيقول 15 سنه يا اخي ده شو الإجابة؟ آه، الرسول اكبر فده انا مولود قبله اكبر مقاما واكبر مكانة واكبر عظمة ها هو كل- اكبر من كل آه، آه، اي مخلوق صلى الله عليه وسلم هنا علم العباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم عازم على فتح مكه فاراد ان يكثف من حجه المسلمين عشان ما يحدث قتل داخل المدينه المقدسه يعمل ايه؟ صح دخل مكه وجاب ابو سفيان قال ما هو ده بقى زعيم قريش لما يتفاهم ويتفاوض ممكن يرجع لقريش يقول لهم بقول لكم ايه؟ لا قبل لي- لكم اليوم بمحمد ولا اصحابه يكلمهم وهو كلماته مسموعه فراح خد البغله بتاعت سيدنا رسول الله سيدنا العباس مات قال اي واحد من المسلمين هيقابل ابو سفيان هيقتله صح ولا مش صح؟ صح لكن نؤمنه ازاي؟ انا هركب على بغله واركبه البغله بتاعت سيدنا الرسول وامشي جنبه. ومر ابو سفيان بين جحافل الجيش المسلم وده كان اكبر عدد في جيش الاسلام 10000 في هذا الوقت ضخم جدا. سار ابو سفيان بين الاسنه والحراب والسيوف وكله مستعد ومتنمر لكن اول ما الى العباس عم الرسول والبغله بتاعت سيدنا الرسول على سبحان الله على ده الشاعر العربي من غروره قال ايه ولو ارسلت رمحي مع جبان ها لكان بهيبتي يلقى اتباعا ها هو انا بيلعب بس ال- الروح بتاعه الشاعر اول ما يعرف ان بروحه فلان يبقى ارنب هذا يعني. اهو كلام اهو كلام ما هو العربي قال ايه؟ قال اذا اقبلت لما تيجي يعني تكون جايه باب الحمام على الوتد شو ده كده ايه؟ البيضه بتاعت الحمام يزيد والبيضه بتاعته ما هي جايه وان ادبرت بال الحمار على الاسد اه دول الثالث بقى آه. يعني الاوالد نامت ونصب بقى ضحلوه اسمه شويه طب ما الزوق اه طب ما خلاص خلاص احنا لسه في السكه طب ما صلوا على سيدنا رسول الله الكلام ده كله بقوله وإح- واحنا متخيلين احنا قاعدين في الجامعه دلوقتي او احنا لما نروح نعمل عمره ولا حاجه نركب العربيات المكيفه والتكييف فيها خمسة اوف حق مش معقول ممكن في الريحه ده ايه كده؟ يا عم يا عم ده الحضيره والصلاه ده ده انت لما تروح المتحف الاسلام وتشوف السيف اللي كانوا بيحطوا 3 متر والجرار اللي حاطين فيه النبات كل نبل من حديد وبتاع شوف طوله قد ايه وماسك الجرح الحديد اللي بيدافع فيها ولابس سدير حديد عشان يمنعه من السهام والحرام وماسك بايده الثانيه اللي جنب بتاع الفرس وبعدين بيقاتل ده كله ورغم ذلك يصلي ويذكر الله يبقى الصحابه دول كان اي نوع بقى ورايح من مكه للمدينه ومن المدينه لمكه ماشي على رجليه او مش كله كان بيلاقي آه، آه، ركوبه يركب ها ده سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعاقب ها؟ كان يتعاقب في الركوب مع عمرو بن الظاهره وابي بكر مع مع ثلاثه يعني في هذه الاونه العباس داخل على الخيمه بتاعت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب الخيمه ابو بكر ده دايما ده ده دايما ده ال- يعني ها، رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه اللهم لا تحرمنا صحبته في الجنه يا رب العباس اول ما شاف عمر بن الخطاب واقف تطير شرا عباس الحق قبل عمر ما يقع عند الرسول ياخذ منه اذن حتى لسفيان يعني عباس فاهم قال عمر هيخش عند الرسول يقول له اذن لي ان اقتل هذا الزلل وتكره الله غز العباس السيف لكن عمر ادرك فكانت خطواته اوسع فدخل على الرسول قبل العباس آه. حكم احنا من ذلنا على مدى 7000 سنه نحب شخصيه عمر بن الخطاب. اه دايما ال- اللي دايما يعني اللي ماشي جنب الحزب يحب شخصيه القوي سوبرمان يتجول في المنطقه احنا عايزين اي قوه قوه الامام برضه قويه ان شاء الله خير. واعتصموا بحبل الله جميعا. آه. وبعدين نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. مش كل واحد يطلع يلحق في الوقت الثاني لا في ذاك الكلام. المهم فدخل العباس وقال يا رسول الله استأمن وأجير أبا سفيان قال قد أمنا وأجرنا من استأمنت وأجرت يا عمنا خلاص خذ وعد فقال العباس يا أبا سفيان أما آن لك أن تسلم خلاص بقى سكت فإذا بالرسول يقول يا أبا سفيان أما آن أن تشهد أن لا إله إلا الله قال والله قد آن قد آن يا محمد أن أشهد أن لا إله إلا الله قال وأني رسول الله أنا في نفسي منها شيء بنت شوية أنا شوف يبدو الحنان بتاع رسول الله هو بيرفض في البداية الرسالة يعني لسه ما الإمام ما دخل وممكن أقول إيه يعني ما ضر إيه المشكلة إن الرسول عنده ألم ها؟ لما كان عبد الله بن ابي بن سلول لما جعله المنافقين لما مات وجاء ابنه ليعلم الرسول ان اباه قد مات قال سيدنا الحبيب قال تقول العبايه دي حطوا- كفنوه بيها ساعه وانا جاي عشان اصلي عليه عارف إيه اللي عمر عمل ايه؟ فحط ايديه في عقب الباب منع الرسول من الخروج لا تخرج يا رسول الله قال اليك عني يا عمر قال يا رسول الله قال ربنا استغفر لهم او لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم قال يا عمر لو اعلم ان الله سوف يغفر اكثر من السبعين لهم لاستغفرت ما ربنا قال وما ارسلناك الا ايه رحمة للعالمين فبما رحمة من الله لن كلامك ولو كنت فظا قليل القلب لانفضوا من حولك ذاك الراجل دخل على الحجاج قال له والله يا حجاج اوتيت واعطيت ما لم يعط رسول الله اللي قاعدين اول الراجل هينافق او هيشتغل أهو. قال ازاي الكلام قال قال الله لرسوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وانت يا حجاج لم تلد ولم ترحم وانت فظ ورغم ذلك لم ننفض من حولك غصب عنه عليك أنا مش بخطره المهم المهم اعلن ابو سفيان اسلامه وبعدين وهو راجع الليل دخل فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو الكيس الحصن امر العباس ان يحتجز ابا سفيان عنده في الخيمه حتى الصباح ليه؟ قال لك احتمال ابو سفيان الايمان بتاعه لسه مش مش 100% وممكن قوي يروح يكون جاي عامل حركه يفهم فيها قدرات الجيش المسلم وده مشي وسط الصفوف وده اصلا راجل حرب ده هو وزير الحربيه القرشي او المكي فهو فاهم اساليب القتال وقدر يعرف عدد ال- ال- الجيش ومدى تسليحه وشاف يعني وسط مشي وسط الكتائب وال وال وال وال وال والافراد والجنود والفعل ممكن اول ما يبلغ قريش فالرسول قال له بس يا عم تحديده عندك للصبح وامر الرسول الجنود جميعا امر كل صحابي ان يوقد امامه نارا بعد ما تلقيه النار بلغوا العباس ان يطلع ابو سفيان من الخيمه عشان يقوم غصبا يعمل له ارهاب ما بالك كلمه ارهاب دي يعمل له كلمه يعمل له عمليه دعدعه ما بالك دعدعه دي المهم يوريه ده مش ولا كلمه جايه انا هقول لك ايه انا قلت لك كلام يعني المهم 10000 نار ودي حاجه ما حصلتش في جزيره العرب حتى لما ولا تخيل كان منظرها بايه؟ خلاص وبالليل والصحراء ضلمه ابو سفيان قال ياه ايه ده؟ اصبح الصباح قرر الرسول الدخول الى مكه راح مقسم الجيش الى اربعه اماكن وقال كلنا نلتقي عند الحرم يا خالد يا ابن الوليد ادخل من قديس في حته كده اسمها قديس وانت يا زبير يا ابن العوام انت وسعد بن ابي وقاص ادخل من الناحيه الشرقيه اللي هي بيسموها النهارده المسفله اللي راح ادى المنافق عارف المنطقه دي المسفله وصلت على المسفله وابو عبيده بن الجراح انت تدخل من الشمال الغربي وسعد بن عباده يدخل من الجانب الشرقي قال وأنت يا رسول الله قال وأنا سوف أسير خلف أبي عبيدة الفريق اللي هيطلب منه هو غير الجراحة أنا أخش في نفس ال نفس الخط سعد بن عبادة خدته الحمية وشاف اللي عملته قريش في الرسول على مدى السنوات والحروب ال- اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة اليوم تذل قريش ابو سفيان سمع الكلمتين دول والعباس بن عبد سمع الكلمتين اترعبوا قال يا رسول الله سعد بن عباده بيقول آه، كلام خطير قوي انت تعمل ايه بالظبط؟ سيدنا الحبيب عايز يهدي الموقف قال كلا اليوم يوم المرحمه اليوم تجل الحرمه اليوم تعز قريش اسلامها راح واخد الراية من الحق واداها للقيس ابنه عشان برضه ايه سعد ما يتعرض انه آه، يعني اتخذت منه وده وده زعيم الأم- احد زعماء الانصار فده قيس ابنه وقيس معروف بالايه بالهدوء شوف يا اخي الاب هو ال- آه، يعني كده والابن على عكس ولادنا النهارده عايز يرجع لابوه ايه من الجامع المهم فكرت الاسد اللي طلب انه من المتطرفين المهم ما بيرجعش يرد عنه المهم وابن اوصى النبي الا يرفع احد السيف في مكه الا اذا رفع امامه السيف لو حد خلفه تدخله مفيش خلاص ابن خالد من الحته بتاعت قديد هو داخل لقى النبال والحرب نزل عليه من الجبل من فوق خبر شويه ما عندوش صبر خالد الح- الحاجات دي ده الحقيقه ده على طول سبحان الله امر السبعمائة اللي حواليه ان يطوقوا الجبل طوقوا الجبل اخت خروج الفتنة قتل سبعين بلغ الرسول تعالى يا خالد ما الذي صنعت؟ قال يا رسول الله تقول بالنبال والحرام أستشهد من المسلمين أحد؟ قال لا ما عدا اثنان ضل الطريق قتلهما أعرابيان السكة كده من من من الأسبوع قال يا خالد لقد أحل الله لي مكة الساعة لم يحلها لأحد لا من قبل ولا من بعد إلى أن يلقى الله الأرض عليكم ذلك أوروبا احتلت جميع الدول العربية ما عدا الحجاز وما عدا مكة وما عدا المدينة فهي محروسة بملائكة من الله عز وجل مسألة حرام المهم هناك عند الحجون ضربوا قبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين قال يا رسول الله انا تعود الى بيوتك عايز ترجع لبيت من البيوت بتاعتك اللي كنت فيها قبل الهجره فتبسم وقال ما ترك لنا عقيل عقيل بن ابي طالب بن عمرو عقيل لما الرسول هاجر صح راح قاعد باع البيوت كلها بتاعت بني عبد المطلب قال له ما ترك لنا عقيل بيتا بتبسم يعني طبعا ثم دخل الى الكعبه وهو داخل الى مكه نظر ابو بكر فقال فرأيت لحيته تمس قربوس فرجه يعني الشاب بتاع الفرج بتاع الرسول الرسول تواضعا لله عز وجل وامتنانا وشعورا بالفضل الالهي عليه ساجد الله فوق الناقه يأتي ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. يعني قال ابن القيم في كلمه عظيمه جدا يصف هذا المنظر الجميل قال دخل الرسول صلى الله عليه وسلم ودفنه تمسك رؤوس كربه تواضعا لمن خلقه وتدنيا وما كانت له سمية قط لمن أحله محل العلم آه. يعني هو تواضع لمن رفعه آه. تواضع لمن رفعه صلى الله عليه وسلم طبعا أول ما لقت طريق حفيظ الصور بتاعة إبراهيم وإسماعيل صور وتماثيل كسر الغي الصور وبعدين وقف هناك بعد ان طاف طبعا يا اهل مكه ما تظنون اني ساعد بكم ها بعد بقى المشوار الطويل قوي ده 21 سنه من الصراع المرئي قتلتونا وضغطتونا وركنتونا في شهد ابي طالب وهاجر صحابتي الى الحبشه ثم الى يثرب وحاربتمونا وضيقتم علينا في الحافه وحاربتونا في الارزاق وفي الاقوال فماذا تظنون اليوم؟ يا سلام لو تستعيد انت الذاكره وهو بيهاجر سرا من مكه للمدينه ويدخل جهرا يا سلام اللهم يا من تعيش الذليل بطاعتك اعزنا بطاعتك يا رب العالمين يا رب العالمين وليه في حرمه ما تظنون اني ساعد بكم قالوا خيرا خيرا اخ كريم وابن اخ كريم يا سلام بس عليه تبسم وقال لا اقول لكم الا ما قاله يوسف لاخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين اذهبوا فانتم طلقاء يا سلام يا سلام على تواضعك ورحمتك وعظمتك يا رسول الله خلاص وحلت مكه له هذه الساعات من النهار فقط وهذا حرام على اي انسان ان يقرها بظلم او بغي او قطيعه ثم نعيد قراءه الحديث لكي نتواصل مع اول حديث بكده وصفه سريعه من آه يعني آه هذه الرحله الميمونه والغزوه العظيمه وفتح مكه العظيم حيث قال ان مكه حرمها الله ولم يحرمها ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما رحمه لك الله فاستخدوه لما قطعوا ايد الرجل وجود كتلها الا بحد ليس كلام الا ايه؟ الا بحد سبحان الله ولا يعضد بها شجره حد يخلع شجره حتى شوف النبات امن في حرم الله عز وجل ولا يعبد بها شجره فان احد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا ان الله قد اذن لرسوله ولم ياذن لكم وانما اذن لي في ساعه من النهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس وليبلغ الشاهد الغائب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا واتوقف الاثنين القادم ان شاء الله رب العالمين كانني اجتمع على سفر باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته